مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين سبق اني كلمتكم شويه عن الاحوال الشخصيه وايه موانع الزواج وايه اسباب الطلاق ويهمني ان اعرض لبعض موانع الزواج في المسيحيه من ضمن موانع الزواج القرابات الشديده جدا اللي تعتبر المحرمات ومن ضمن موانع الزواج أي زيجة تسبب تشويشا في النسب أي زيجة تسبب تشويشا تشويشا للنسب أفتكر في إحدى المرات كان واحد أراد أن يتزوج أخت زوجة أبيه يعني يبقى عديل أبوه يعني الست الكبيرة ياخدها الأب والأخت الصغيرة ياخدها الابن ويقسموا الحكاية تقسيما مناسبا يعني وطبعا عارضنا في هذا الزواج وأخذ تصريح من أحد الآباء بأن الزيجة مظبوطة وقلنا له لا مش مظبوطة وامتنع نيافة الأنبا إبرام على إنه يجوزه وقال له يجي عندي فجه عندي وجبت له كل كتب القانون وشرحت له إن الزيجة دي مش مظبوطة بيحصل فيها تشويش في النسل هقول لكم ازاي واحد هيبقى عديل ابوه واثنين اخوات يعني الاخت الكبيره هتتجوز الاب والاخت الصغيره تتجوز الاب فقلنا افرض ان كل واحد منهم خلف عيل واحد خلف ولد والتاني خلف بنت واحد خلف ولد والتاني خلف ايه بنت يبقى من جهه الامهات ولاد خاله لان الاثنين الامين اخوات ومن جهه الاب ابن الاب يبقى يبقى عم الابنة يعني أبوه خلف بنت وهو خلف واد فالواد شوف ناخدها تاني الراجل خلف وابنه خلف الخلفة اللي خلفها الأب يبقى يبقى أخو الابن يبقى عم والتانية ولاد خالة فمن جهة الأم ممكن يتجوزوا ومن جهة الأب مش ممكن واحد يتجوز عمه واحدة تتجوز عمها أو واحد يتجوز عمته إذا كان الواد من هنا أو البنت من هنا فيبقى هنا ما يسمى بتشويش الأنساب ما يسمى بتشويش الأنساب وبرضو في حكاية الزواج بأخت الزوجة أو بأخ الزوج الموضوع ده بتاع أخت الزوجة وأخو الزوج حدثت فيه مناقشات كثيرة وعايز أقول لكم دراسة هذه المشاكل والرد عليها. قبل هذا الأمر أحب أن أقول إن في الزواج المسيحي بيصبح الاثنين واحدا، ليس بعد اثنين بل واحد، الزوج والزوجة، كما ورد في متى 19 ومرقس 10. فلما أصبحوا واحد أصبح أقارب الزوج هم أقارب الزوجة وأقارب الزوجة هم أقارب الزوج ولذلك أخو الزوج بالنسبة للزوجة يعتبر هار براذر إن لو يعني أخوها حسب الشريعة وأمها تبقى ماذر إن لو وأبوها يبقى فاذر إن لو يعني على حسب الشريعة أبوها أبوه وأمها أمه وأختها أخته وممكن إن الزوجة تقول أم زوجها تقول لها يا ماما لأنها أمها وممكن تقول لوالده يا عمي او يا بابا ممكن فما دام الاتنين بقى واحد وبقى اقارب الزوجه هم اقارب الزوج واقارب الزوج هم اقارب الزوجه يبقى اختها كانها اخته اختها كانها اخته اخت الزوجه كانها اخت الزوج ما يقدرش يتجوزها دي هي السيستر ان لو واخوه كانه اخوها اخوه كانه اخوها هار براذر ان لو ما تقدرش تتجوز اخوه واضح الكلام ده ده المبدا الاولاني اللي عايزين نقوله في الامر ده لكي يكون واضحا امامكم وبعدين من جهه الاراء المضاده نقول خمس مشاكل ونرد عليها المشكله الاولى ان بيقولوا هذا التحريم عباره عن قوانين مدنيه حدثت في عهد جوستنيان الامبراطور بتاع الدولة الرومانية أو ثيودوسيوس الإمبراطور فيبقى السؤال اللي احنا عايزين نقوله هل هذا التحريم هو قوانين مدنية صدرت من ملوك الدولة الرومانية أم هي قوانين كنسية أو قوانين إلهية ده أول سؤال ثاني سؤال هل حرم هذا الزواج تفاديا لجريمة قتل يمكن أن تحدث يعني ممكن أن الأخت تقتل أختها أو تسمها أو أي حاجة عشان تتجوز زوجها أو ممكن أن الأخ يقتل أخوه أو يسمه علشان يتجوز مراته يتجوز مرات أخوه ده تاني اعتراض عايزين نرد عليه هل ده اللي حاصل؟ ثالث سؤال هل الكنيسة تسمح بهذه الزيجة على اعتبار أن العم هو أفضل من يربي أولاد أخيه والخالة هي أفضل من يربي أولاد أخته وعلى رأي أحد الآباء في تبريره لهذا الأمر قال هذا هو الزواج الأفضل والأمثل علشان إيه بيربي العيال نمرة أربعة هل السيد المسيح لم يعارض في هذا الأمر حينما عرض عليه الصدوقيون مسألة المرأة التي تزوجت سبع أخوات ورا بعض كانت بتاخد كل واحد وتخلص عليه وتاخد التاني وتخلص عليه وتاخد التالت لغاية لما وددتم كلهم في العالم الآخر وراحت وراه القصة دي وردت في الأناجيل الثلاثة الأولى سينوبتيك جوسبل اللي هو متى ومرقس ولوقا السؤال الخامس هل يوحنا المعمدان حينما وبخ هيرودس الملك وقال له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك كان حرم عليه هذا الزواج لأن أخوه كان لسه عايش فيبقى لا يحل له أن يأخذها في حياته نجيب على الكل وأرجو أن تفتحوا لي آذانكم وأذهانكم جميعا آذانكم وأذهانكم ووجدانكم أيضا ونتكلم بصراحة هل الحكاية دي وضعها أباطرة الرومان؟ لا يا حبيبي دي وردت في الكتاب المقدس منذ أيام موسى النبي في الأسفار موسى خمسة أول قائمة لموانع الزواج وردت في لاويين 18 يا ريت تحفظوا دي لاويين ايه 18 وتكملة ليها او تأكيدا ليها في لاويين 20 انا عايزكم تحفظوا الحاجات دي دي فايدة انكم تحفظوا الشواهد مش تقول اه هو اسفار موسى الخمسة هي جت فين جت في التثنية ولا في العدد ولا في الخروج ولا في التكوين ولا قبل كده لا انت لازم تكون عارفها لاويين 18 ولاويين ايه 20 في لاويين 18 يتكلم عن منع زيجات صعبة جدا جدا يعني مثلا لا يجوز للواحد ان هو يكشف عورة امه يكشف عورة هنا يعني اتجوز أه ولا امه ولا اخته ولا عمته ولا خاله ووسط هذه الزيجات العنيفة المرعبة اللي هي الأم والأخت والعمة والخالة قال الحاجات دي قال إيه قال عورة امرأة أخيك لا تكشف إنها عورة أخيك يعني ما تتجوزش امرأة أخيك لأنك أنت بتسيء إلى أخيك نفسه وبعدين بعد أن منع الزواج بامرأة الأخ هذا المنع الصعب قال بعد كل هذه الموانع من لاويين 18 من آية 24 للآخر قال بكل هذه لا تتنجسوا يعني هذه الزينات عبارة عن نجاسة بكل هذه الزيجات لا تتنجسوا لأنه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامك فتنجست الأرض وقعد يتكلم بما يشبه هذا الكلام يعني قال هذه النجاسات تنجست بها الأمم عشان كده أنا طردتهم من أمامك وتنجست الأرض بها يبقى تقول لي بقى جوستنيان وسيودوسيوس و... وخايف لا يقتل أخوه عشان ياخد مراته ده قانون إلهي موجود في لويين 18 وبعدين في لويين 20 يقول إذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة قد كشف عورة أخيه يكونان عقيمين في لويين 18 آية 16 وفي لويين 20 آية 21 يبقى مش قوانين مدنية دي قوانين إيه؟ إلهية وهنثبت أيضا من قوانين الكنيسة أنها قوانين كنسية أيضا الاستثناء الوحيد هو الذي وجد في تثنية 25 من آية 5 ل 6 ل 7 نشوف تثنية 25 إيه الاستثناء وإيه أسبابه وهل هذا السبب موجودا حتى الآن أم لا بيقول إيه إذا سكن أخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن شوفوا الشرط مات واحد منهم وليس له ابن فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج إيه واجب أخي الزوج ده اللي يقوم به ليه؟ بيقول البكر الذي تلده يقوم باسم أخيه لئلا يمحى اسمه من إسرائيل يعني الواجب اللي يقوم به إن أخوه اللي مات وليس له ولد هو يجيب له ابن يجيب ابن من مرات أخوه والابن اللي يتولد يبقى باسم أخيه الميت ما يكونش باسمه هو باسم أخيه الميت لكي لا يمحى اسمه من إسرائيل وبالتالي لكي لا يتجه إرثه إلى غيره كان زمان بيخلوا كل قبيلة كل عيلة كل سبت أملاكهم على بعض إذا الاستثناء هو حسب الشروط الآتية أول شيء يموت أخ بدون نسل وليس له ولد اثنين يأخذ أخوه امرأته لكي يق... لكي يقيم نسلا لهذا الميت ثالثا الابن البكر الذي يولد يكون باسم ايه الاخ الميت ورابعا لكي لا يمحى اسمه من اسرائيل وعشان الانساب ما تروحش هذه الاسباب واضحه ولهذا ولايه ولهذا لما نيجي في متى 22 ونشوف حديث المسيح مع الصدوقيين الذين ما كانوا يؤمنون بالقيامة ولا بالروح ولا بالملك ولا بحاجة نقرأ الكلام ده نقرأ الكلام ده في ذلك اليوم متى 22 من آية 23 في ذلك اليوم جاء إليه الصدوقيون الذين يقولون ليس قيامة فسألوه قائلين يا معلم هنا مش بيسألوه علشان الزواج ولا مش الزواج ده دول عايزين يحطوا له عقدة في حكاية القيامة يعني الموضوع كله عقدة في حكاية القيامة لأنهم ما بيؤمنوش بالقيامة فقالوا له يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له ولد شوفوا واخدين الشرط حافظين يعني حتى الصدوقيين دول عارفين الشروط مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخيه يبقى السبب والنتيجة السبب أنه مات وليس له ولد والثاني أنه يقيم نسلا لأخيه فكان عندنا سبعة أخوة وتزوج الأول ومات وإذ لم يكن له نسل وإذ لم يكن له إيه نسل هذا الشرط ترك امرأته لأخيه وكذلك الثاني واخيرا ماتت المراه فتكون لمين في القيامه يعني فاكرين ان القيامه دي فيها زواج وهم الاخوه السبعه سيتنازعون على المراه انها كانت كل واحد يقول دي كانت بتاعتي على الارض فاخدها انا المسيح لما رد على هذا الامر رد على الفكر بتاعهم الخاص بالقيامه وحالتها ما ردش على حكايه اتجوزت ما اتجوزتش كل دي امور واضحه وهم فاهمينها اجاب يسوع وقال لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوه الله لانهم في القيامه لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء فالمسيح عارف ان المشكلة كلها في خاصة بالقيامة وخاصة بمسألة الزواج هل حاليا عشان كده بقول اعطوني اذانكم واذهانكم هل حاليا ممكن واحد يتجوز مرات اخوه والابن اللي يخلفه يكتبه في شهاده الميلاد باسم اللي توفى قبل كده بسنتين ثلاثه اربعه ده يبقى تزوير في اوراق رسميه يقول لهم ده ابن فلان الميت مش ممكن لا يقبل هذا الكلام ولا يستطيع ان يقيم لاخيه نسلا مستحيل وايضا لا علاقه له بالميراث ولا بالانساب ولا بحاجات ابدا دي خلاص دي مساله كانت موجوده في وقت من الاوقات انتهى وانتهت اوضاعه واللي بيتجوز مرات اخوه بيقول انا بتجوز لكي اقيم نسلا لاخي هاتوا لي واحد عايز يتجوز امراه اخوه ويقول انا بتجوز لكي اقيم نسلا لاخي يقول له تقيم نسلا لاخيك ايه وهيأيده باسم اخوه هو طبعا لما كان المسيح هيجي من نسل يهوذا فقط اذا اي واحد هياخد مرات اخوه هو مش من سبط يهوذا يبقى ملهاش قيمه ولما اتعرف فيما بعد ان هيجي المسيح من عذراء بعد ما اشعياء قال كده العذراء تحبل وتلد ابن اصبح لا ياخد ولا يودي ومش هتجيب ولا تودي فدي كانت موجوده في ايام الاباء الاول ايام ابراهيم واسحاق ويعقوب اللي من نسله سياتي المسيح بيقول له وبنسلك تتبارك جميع قبائل الارض فالموضوع ده انتهى وبرضه في لوقا عشرين نفس الوضع ومرقس 12 نفس الوضع ما فيش داعي للتكرار نفس الكلام هو هو عشان كده في مرة واحد وهو بيتكلم على هذه النقط يعني آه حذف وحط يعني قال شوفوا اهو الكتاب بيقول لا تصر زو امرأة الميت لآخر لرجل أجنبي أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها زوجة لنفسه ويقوم لها بواجب الزوج الله طب واللي قبل منه واللي بعد منه احنا هنقص نقص ونحط طريقة قص ولزق زي ما بيقولوا قبل ما نقول لا تصر زوجته لآخر أخو زوجها يأخذها نقول إذا مات واحد ولم يكن له نسل نحطها في الأول وبعد ما نخلص دي ناخد نحط اللي من ورا أخو زوجها يدخلها ويدخل عليها ويقيم لها بواجب أخ الزوج والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحل اسم الإسرائيل حاضر يبقى في حاجة قبل منها إنه مات وليس له ولد وحاجة بعد منها البكر يقوم باسم أخيه نعم ونسل وتاني حاجة يقيم نسلا لأخيه ما دام الحكاية بالشكل ده واحد من الآباء بيسأل فخلوني برضو أرجع لكم تاني للوقا عشرين في نفس القصة لوقا إيه عشرين من آية سبعة وعشرين وحضر قوم من الصدوقيين الذين يقاومون أمر القيامة وسألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وله امرأة ومات بغير ولد حطوا الشرط ومات إيه بغير ولد يأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه يبقى يشترط أن أخوه مات وليس له ولد وثانيا غرض الزواج أن يقيم نسلا لأخيه فأخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد ثم أخذها الثالث إلى آخره وبعدين في مرقس 12 من آية 18 نلاقي نفس الوضع بيقول إيه وجاء إليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامه وسألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا هذا الشر ولم يخلف إيه أولادا أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه فكان سبعة أخوة أخذ الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا فأخذها الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا وهكذا الثالث يبقى كان الشرط يموت وإيه ولا ينجب نسلا ويكون غرض الزواج أن يقيم نسلا لأخيه نعم لا لا لا طب هشرحها لك حاضر الأمر الذي يعتبر نجاسة هو ما, ما هو ضد الشريعة فإن كانت الشريعة سمحت فيبقى في هذا الاستثناء ليس نجاسة لأنه لا يأخذها لشهوة في المرأة لا لشهوة الجسد إنما لكي يقيم نسلا لأخيه يبقى هنا نوع من الإيثار إنه بيتجوز ويخلف ومع ذلك ابنه ده هو اللي هو بكره يضحي به لكي يكون نسلا لأخيه فهنا نوع من التضحية من أجل إقامة نسل أخيه وهنا منفذ للشريعة فعشان كده ما بتعتبرش نجاسة يبقى في الحالة دي عايز أقول كلمتين في السكة لأنهم خاصين بأسئلة جاية الأخ ده اللي بيقول لك إيه يتزوج امرأة أخيه عشان يربي أولاد أخوه لا يا حبيبي ده لو كان أخوه له أولاد يبقى غير مصرح له أن يتزوجها مش واخدين بالكم ده بيقول اتجوز عشان ايه عشان اربي ولاد اخويا ربنا بيقول لك حتى في العهد القديم لو كان اخوك له اولاد لا يجوز انك تاخدها ده الاستثناء بتاع العهد القديم ان ما يكونش له اولاد وانت تقيم له نسل طب ما دام له اولاد انت هتقيم له نسل ازاي ما هو نسله قائم وجاهز والحمد لله يبقى المساله دي بتاعت يربي اولاده ده لازم هو اللي يتربى صحيح لازم هو اللي يتربى عشان ما ينظرش لاخوه لمرات اخوه هذه النظره طب واذا كنت انت عايز تربي اولاد اخوك ما تربيهم من غير ما تاخد الزوجه ده على راي المثل اللي يجوز امي اقول له يا عم طب ده عمه عمه من غير ما يجوز امه يعني الحكايه جاهزه ده عمه من غير ما يجوز امه هيجوزها ليه عشان يجيب نسل اخوه اخوه عنده نسل عشان يربي اولاد اخوه ما دام اخوه ليه اولاد يبقى زيجه غير جائزه نعم نتكلم على الزوج المتوفى تاني حاجه بقى اخش ادخلها في الخط ده ودي انا مش جايبها من عندي دي قريتها عند يوحنا ذهبي الفم ما انا طبعا لما ببحث امور زي دي احاول حد من القديسين يسند الراي عشان ما يقولوش ده رايك الخاص فيوحنا ذهبي الفم فسر انجيل متى طب قول لنا ايها القديس العظيم ذهبي الفم قال ايه خلي بالكم من النقطه دي قال كلمه حلوه جدا قال لما يوحنا وبخ هيرودس على انه بياخد امراه اخيه نلاحظ ان امراه اخيه كان لها نسل مخلفه هيروديه اللي كانت بترقص فما دام ليه نسل يبقى حسب الشريعه ما ياخدش مرات اخوه واضحه دي ولا مش واضحه ما هو ليه نسل فعلا فازاي ياخد امرأة أخيه وأخوه له نسل منها اللي هي البنت اللي قاعدة ترقص دي هيرودية ليها بنتها سلومي اه نعم نعم مش فاهم مش نقدر نقول ألغيت بلاش ألغيت زمان زمان كان هذا النسل رمز يعني لما بيقول له نسلك يكون زي نجوم السماء ورمل البحر ده رمز للمؤمنين اللي هيبقوا زي نجوم السماء ورمل البحر فكان مباركة النسل في العهد القديم هي مباركة أولاد الله في العهد الجديد وكانت أرض الموعد في العهد القديم رمز للموعد في العهد الجديد يعني كلها كانت رموز والأرض التي تفيض لبنا وعسلا في العهد القديم رمز لخيرات السماء فكان حاجات العهد القديم بتمشي بالطريقة الرمزية هنرجع للحاجات دي فيما بعد الناس اللي بيقولوا هيرودس أخذ امرأة أخيه عنوة واغتصابا في حياة زوجها يوحنا المعمدان قال له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك أما لو كانت امرأة رجل متزوج فسواء كان زوجها اللي عايش لسه عايش أخ أو غير أخ لا يحق له إطلاقا أن يأخذ امرأة رجل متزوج مهما كان مش أكمنها امرأة أخيه لا دي امرأة أخيه دي تزود الذنب ذنب يبقى الذنب مزدوج يبقى جريمة زنا زائد جريمة الأخذ امرأة الأخ يبقى الذنب مزدوج يبقى جريمة زنا زائد جريمة الأخذ امرأة الأخ فلو كان زوجها عايش كان يقول له لا, لا يحل لك أن تأخذ امرأة رجل عايش ما يهمش أخ بقى ولا غير أخ يعني لو ما كانش أخ كان يحل لي لا يحل لي سوء أخ أو غير أخ تبقى الجريمة لا يحل لك أن تأخذ امرأة امرأة مرتبطة برجل لا يزال حيا يبقى الكلام كده لكن قول له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك ده التركيز على إنها امرأة الأخ مش على إنه اغتصب امرأة من رجل زوجها لا يزال حيا وهو وخدته كما إن هنا لما نيجي نتكلم نقول تحريم جوستنيان أو أو غيره ده جوستنيان ده هو اللي دوخ القديس سويرس الانطاكي اللي جه عندنا سنة 516 516 وموسى اتولد في القرن الرابع عشر قبل الميلاد وقول الوصايا دي في القرن الخامس عشر بقعد 120 سنة عمر فيبقى كام؟ 14 قرن قبل الميلاد وستة قرون بعديها يبقى 20 قرن مالها دي بجوستنيان دي الوصية موجودة في لويين 18 ولويين 20 أيام موسى قبل المسيح ب 15 قرن أو 14 قرن أما أهمية صلاحيته للتربية باعتباره عم أو صلاحيتها هي للتربية كأخت للزوجة باعتبارتها خالة ده ربنا ضحى بهذه الصلاحية من أجل عفة الزواج وقدسيته حتى لو كانت هي الأصلح أو هو الأصلح ما يهمناش دي يهمنا عفة الزواج وقدسيته ربنا ما حطش في مخه الحكاية دي لأن يقيم نسلا لا أن يربي نسلا وعلى فكرة اوعوا تفتكروا دي مسألة إنسانية بحتة اوعوا تفتكروا إن امرأة تربي عيال من واحدة تانية ولو أختها من, من نفس الرجل من نفس الرجل دي بتطير عقلها وأجيب لكم أكبر مثل في الكتاب المقدس صراع ليئة وراحيل من جهة الأولاد عايزة الأولاد يجوا منها هي مش من أختها طب ما كانت تقول ولاد أختي كأنهم ولادي في دي لا ما دام من نفس الرجل يبقى لا من نفس الرجل يبقى لا عايزة الرجل يبقى ليها لوحدها ما يجيبش النسل غير منها هي فحتى أخت الزوجة ما ما بتستريحش للناحية دي ده لا- ده ليه قالت مصارعات الله صارعت مع أختي تصارع ليه ان الاولاد اللي يجوا من الراجل ده يجوا مني انا مش منها هي مصارعات الله صارعت مع اختي وفضلت ان يجي لها نسل من الجاريه وما يجي لهاش نسل من اختها لا فدي لا امراه الاب هي امراه اب متفصله امراه اب كده ودي نقطه قالها القديس باسيليوس الكبير القديس باسيليوس الكبير عارض في ان تكون اخت الزوجه زوجه للرجل يعني ما ياخدش اخت اخت زوجته فقال سببين قال لا يجوز للاخت ان تصعد على فراش زوجها فراش اختها ده فراش اختها مش اصول تصعد على نفس الفراش بتاع اختها يعني تكون زوجه لنفس الرجل وتاني حاجه قال ما يصحش ان الخاله اللي هي في مرتبة أم تصبح امرأة أب وامرأة الأب معروف يعني إيه ما يصحش إن الخالة اللي تعتبر أم تتحول إلى امرأة أب يعني معنى كده إنه هي خالة بعيد تشفق عليهم أن خالته زي أمه لو تحولت إلى امرأة أب تنظر لهم نظرة تانية الراجل ولاده منها شيء وولا- وولاده من امرأة أخرى شيء آخر واضحة الحكاية دي؟ نعم تاني لا الزوجة التانية ما يتجوز عايز بس ما ياخدش مرات أخوه اه لا ما بتعترف لا ما هي بتعترف بها بس يعني ما بتنظر لهاش كنظرة كويسة زي الأولانية يعني. ولذلك في الزيجة الأولى البكر بيلبس إكليل واللي ليه زيجة تانية ما يلبسش إكليل نعم ولد يعني خلف عيال ولد الولد يعني الولد اللي اتولد منهم يعني مش ولد يعني ذكر لا عارف زي ايه زي راجل يبص لعياله كلهم ويقول دول ولادي مش ضروري يقول ولادي وبناتي كلهم ولادي ده في حاجة تشبه لدي يعني آه، خلي بالكم منها شوفوا ماشية ازاي منطقيا يعني يقول ايه يقول لازم ال- الابن يكرم ابويه بينما هم اب وام لكن قال ابويه قال ايه هل ابويه يعني اتنين اب ولا ابويه يعني الاب والام مع شديد مر كده في التعبير يعني الابوين والولاد ولاد يعني اللي اتولدوا له اللي اتولدوا ليه يعني لما نقول مثلا ان يعقوب خرج ومعاه اولاده مش اولاده يعني الذكور فقط ولاده وبناته كلهم ولاده يعني اتولدوا منه يعني اتولدوا منه نخش في قوانين الكنيسه يبقى أول حاجة قلنا إن ده تعليم كتابي وليس قوانين ملوك. تاني حاجة نقول قوانين الكنيسة. قوانين قيصرية الجديدة آه، مجمع قيصرية الجديدة سنة 314 ميلادية أو 315 ميلادية. يعني بعد مرسوم ميلان بتاع سنة 313 على طول. أول مجمع بعد مرسوم ميلان أول مجمع بعد ما اعترف بالمسيحية كديانة في الدولة عشان كده تلاقوا فيه القوانين الخاصة باللي ارتدوا في عصر الاستشهاد واضحة جدا في قوانين مجمع قيصرية بيقول ايه إذا تزوجت امرأة أخين فلتطرح خارجا من الشركة تطرح من شركة الكنيسة يعني excommunicated يعني تفرز من جماعة المؤمنين حتى وفاتها لغاية يوم وفاتها يعني واحد خد مرات أخوه هي اتجوزت اتنين آه، أخ ورا أخ قال تطرح من الشركة إلى يوم وفاتها وقال الاستثناء الوحيد إذا كانت على شفا الموت يصرح لها بالتناول ما دام هتموت على شرط انها لو قامت من الفراش وصحيت تفض العلاقه الاولانيه يعني تنفصل عنه ها الاولانيه مات آه، تبقى على اعتبار انها يعني السماح الوحيد من الكنيسه الانفصال عن هذه الزيجه الخاطئه ده قيصرية جديدة باسيليوس الكبير في قانون 23 من رسالته القانونية إلى إلى أنفيلوخيوس قال لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت امرأته ولا يجوز للزوجة أن تتزوج أخا زوجها تصوروا باسيليوس الكبير الذي نأخذ الحل من فمه في تحليل الخدام في القداس بيقول لا يصح دي ولا دي لا اخت الزوج ولا اخو الزوج طب لو واحد كسر دي ياخد الحل ازاي ده اثناء القداس وبعدين في قانون 76 و78 بيقول معاقبة من يتزوج امرأة أخيه أو كنته يعني امرأة ابنه أو أختين واحدة بعد الأخرى يعني لا أخت مراته ولا امرأة أخيه وبيقول لا يقبل في الشركة حتى يخلي سبيلها يعني يطرد من شركة المؤمنين ولا يقبل في الشركة مرة أخرى إلا إذا أخلى سبيلها مش يقول غلطة وما عدتش لا أنت عدت إزاي أنت تصلح الغلطة دي نعم في الوقت معلش لكن مرات أخوه بعد ما مات يعني هما الاثنين إخوات اتجوزوا اثنين إخوات في نفس الوقت أهي مرة لكن ياخد امرأة أخيه بعد موت أخيه ما يصلحش ياخد أخت مراته بعد موت مراته ما يصلحش يبقى الراجل هو اللي أخذ الأختين والراجل والمرأة هي اللي أخذت الأخين ما هو قريب في نفس الوقت بقى قريب في نفس الوقت شوفوا بعد كده بيقول ايه في رسالته الى ديودوروس اسقف طرسوس ودي رساله كلها على هذا الموضوع رساله قانونيه القديس باسيليوس الكبير حرم الزواج من اخت الزوجه قال من يتزوج باخت امراته لا يعتبر زواجه شرعيا ولا يسمح للرجل والمراه بدخول الكنيسه الا بعد فسخ زواجهما ده كلام باسيليوس الكبير لاحظوا في كل هذه الامور انني لا اتي برايي الشخصي بنقول الكتاب المقدس بيقول ايه قوانين الكنيسه بتقول ايه قديسه ومعلمه الكنيسه بيقولوا ايه وبرضه هذا الامر ايضا حرمه البابا تيموثاوس الاسكندري البابا 22 في قانونه الحادي عشر لما قالوا له هل يجوز لل- للكاهن ان يحضر وليمه رجل تزوج زيجه خاطئه مثل ان ياخذ امراه اخيه فقال لهم لا يجوز ان نجامل الناس في مخالفتهم للشريعه نعم ما يناولهمش ما يناولهمش هو هيعمل ايه هو مش مغسل وضمن جنة هو هيقول ده حرام هم كسروا ده هيعملوا ايه اذا كان ربنا نفسه كسر وصيته يبقى الكاهن مش هيكسر وصيته لكن اللي يقدر عليه يعمله انه ما يناولهمش في الكنيسه قديما كانوا ما يدخلوهمش الكنيسه دلوقتي يمكن تساهل انه ما يناولهمش بس قوانين الرسل نعم الله نعم كان في غلط كان في غلط من الكنيسة كان في غلط من الكنيسة وغلط الكنيسة ده يعني لا يصبح حلا لأن الكنيسة عملته الكنيسة لا تجامل الكهنة اللي بيغلطوا نعم لا الابن لا ذنب له يتعمد ويخش لا يأخذ من ذنب أبيه ولا من ذنب أمه الواد بنعمده بس هتبقى في سمعة حواليه انه م- ابن زيجة خاطئة قوانين الرسل في القانون 19 بيقول كل من تزوج بأختين أو بامرأة وبنت أختها أو بنت أخيها لا يجوز أن يصير إكليريكيا يعني لا يسمح برسامته إطلاقا آه، طبعا مهما تاب حتى لو تركها حتى لو ايه لو تركها لان لو تركها ممكن يقبل في جماعه المؤمنين لكن ما يقبلش في الاكليروس على الاقل الابن لازم يكون باع لامراه واحده ده ده خد واحده تانية مهما كان نهايته ظلت هذه القوانين ايضا حتى ايام كيرلس ابن لقلق البابا كيرلس ابن لقلق البطريرك 75 في بداية في النصف الأول من القرن الثالث عشر اللي كان في عهده آه، صفي الدين الدولة ابن العسال اللي عمل القوانين آه، معروف يعني آه، عملوا قوانين واجتمع المجمع وقوانين جميلة جدا من ضمنها شوفوا الكلام بقى الكلام المهم بيقول تحريم الزواج باخت الزوجه وكل محارمها يعني مش بس اخت الزوجه الزو اخت الزوجه وكل محارمها لا يتزوج باخت زوجته ولا ببنت هذه الاخت ولا بنسل اولادها ولا باختها ولا بنسل اختها واخواتها ولا باختها لا لا ياخد- لا ياخد اخت زوجته ولا اخت تانية ليه لا أخت لا أختها ولا نسل أختها وأخواتها ولا بعمتها ولا بزوجة عمها ولا بخالتها ولا بزوجة خالها ولا بأمها ولا بزوجة أبيها كل محارم هذه الزوجة ما يتجوزش منها مش بس أخت زوجته يعني العيلة كلها كده عارفين اللي بيسموه كعب داير في ال- في البوليس اهو ده راخ يلف عليها بكعب داير لا يج- لا ياخد اخت زوجته ولا عمته ولا خالته ولا زوجة عمها ولا زوجة خالها ولا امها يعني هو معروف الواحد ما يقدرش ياخد حماته لكن ايضا ما يقدرش ياخد حمات اخت مراته هي حماته برضه طب بلاش ويقول ولا يتزوج احد بزوجة اخيه يعني لا أخت زوجته ولا بزوجة أخيه ولا بنسلها ولا بأمها ولا بجدتها ولا حد أبدا هو تقول له جدتها هو معقول واحد هيتجوز بجدتها أنا أقول لكم حاجة عجيبة في الزواج بالجدة دي يعني برضو الكلام جد مش على الكلام على الجد أعجب امرأة كانت عجوزة جدا وكانت جميلة جدا واشتهوها الناس وعايزين يتجوزوها اللي هي سارة سارة كان عمرها تسعين سنة لما ربنا اداها وعد بأنها تخلف إسحاق قبلها بحاجة بسيطة حب ياخد بال الجرار ولا الملك قال لا بيقول لك أنت المرأة جميلة جدا تحولوها على بنت الملك ده امرأة تسعين سنة لكن بقى تسعين من صنف تاني بقى احنا ما نعرفوش تسعين سنة وأخذت أبي مالك هنا ونقول الآتي نحن نتكلم الآن عن قوانين إلهية من الكتاب المقدس عن قوانين كنسية من مجامع الكنيسة عن قوانين من الآباء القديسين المعترف بقداسته تقول لي آه، قوانين ملوك أقول لك حاجة من حاجتين إذا قوانين الملوك وافقت قوانين الكنيسة شوف إذا قوانين الملوك وافقت قوانين الكنيسة يعني موجودة في قوانين الكنيسة وقوانين جوستنيان في نفس الوقت يبقى حاجتين إن قوانين الكنيسة هي الأصل والملوك أخذوا عنها يبقى قوانين الكنيسة هي إيه؟ الأصل والملوك أخذوا عنها ونمرة اتنين يكون نوع من تدين الملوك مثلا أما إذا خالفت قوانين الملوك خالفت قوانين الكنيسة فلا شأن لنا بها ولا تلزمنا ولا تكون قوانين كنسية احنا مالنا بدي انتهينا من النقطة دي نيجي بقى ن... نجاوب على ثمان أسئلة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة ما تاخدش وقت قربنا شوف بيقول ايه هل السبب هو التحاشي وقوع في جريمة أق- آه، قتل بأمر من الملوك الكتاب لم يذكر ان السبب هو تحاشي جريمه قتل الكتاب تكلم عن عفه الزواج وقال دي نجاسه سواء في قتل ما فيش قتل ده امر ما يهمناش الكلام اللي قاله الكتاب هو عن عفه الزواج وعفه الحياه في الاسره يعني ايه عفه الحياه في الاسره يعني الاخ بيسافر بيسيب بيته في ايد اخوه لا يمكن أخوه ينظر لمراته على اعتبار أن دي من محارمه كأنها أخته لكن لو كان ممكن أن واحد يتجوز مرات أخوه ممكن يجي له الفكر أخت تكون عيانة وراقدة على السرير وما تقدرش تتحرك من على السرير بتاعها تجيب أختها تخدم في بيتها أثناء مرضها وهي مختلطة مع زوجها ليل ونهار ما تفكرش أبدا إنها يمكن إنها تتطلع إلى زوجها لأن ده كأنه أخوها فهنا يبقى موجودين في عفة الأسرة وروحانية الأسرة إن المرأة تنظر إلى أخي زوجها كأنه أخوها والزوج ينظر إلى أخت مراته كأنها أخته ويبقى البيت محفوظ في عفة وبعدين آه، يجي آه، حكاية الملوك والكنيسة نقول إذا ك- حتى إذا كان الملوك لأن بيقول إن الملوك بيصرحوا هل صحيح إن الملوك بيصرحوا بمثل هذه الزيجة إذا ثبت إن موت الزوج ليس جنائيا يعني هم عايزين يمنعوا جريمة القتل فافرض مات الزوج مات الزوج فيشوف الموت بتاعه جنائي ولا عادي إذا كان عادي يبقى ما فيش يصرحه صرحوا ما صرحوش ده أمر ما يهمناش طب ما في زواج مدني وفيه طلاق مدني الملوك يفعلون ما يشاءون في تصرفاتهم سواء زواج مدني او طلاق مدني نحن نتكلم عن الزواج المسيحي الزواج الشرعي ولا لنا دخل بالملوك واذا كان الملوك منعوا هذا الزواج من اجل الجريمه خوف الجريمه فالكنيسه تمنع هذا الزواج من اجل العفه ومن اجل القرابه الشديده التي تدخل في حدود الاخوه بعدين آه، هل القرابه تنتهي بموت احد الزوجين يعني هي مثلا كانت اخت مراته ومراته ماتت يبقى القرابه انتهت الله ما نقدرش نقول القرابه انتهت لأن هتفضل أخت مراته دي خالة أولاده سواء اتجوز ما اتجوزش ما لم تمت القرابة بموت ال- الزوجة أو الزوج وهو يظل الراجل عم الأولاد سواء تزوج أم لم يتزوج ماتت ما ماتتش هو عمهم نقول القرابة ماتت لأن الراجل مات القرابة انتهت لأن الراجل مات ليه؟ ما هيفضل الأخ عم, عم الأولاد وهتفضل الأخت خالة الأولاد والقرابة قائمة ل- لم يفصمها الموت بل أيضا ما يثبت إن الموت لا يضل لا يضيع صلة القرابة الكتاب المقدس يمنع الآتي يمنع إن واحد يتجوز بامرأة أبيه بعد موت أبيه وده السبب اللي خلى سليمان يقتل أدونية لأنه طلب أبيشج الشو- الشونمية إنها يتجوزها فسليمان قال ال- الراجل ده راسه مش هتركب على رقبته تقلق النهارده هينتهي انت ان ادونيه طلب ضد نفسه طب ما ابوه مات لكن القرابه هي هي مع ان ابوه لم يعرفها لكن القرابه هي هي الكتاب المقدس يمنع ان الواحد يتجوز بحماته يمنع ان الواحد يتجوز بكنته يعني امراه ابنه مع ان ابنه مات لكن ما يقدرش برضه ما تزال امراه ابنه حماته مع ان زوجته ماتت لكن آه، آه، برضه دي حماته وكل ده موجود في لو آه، في لاويين اصحاح 20 وفي لاويين 18 واحد بيقول هل هذا الزواج يسبب تشويشا قلناها يبقوا اولاد عم ويبقوا اخوات بيقول هل هذا التحريم مبني على عصر من العصور لا ابدا ده في كل العصور هقول لكم ازاي كان هذا الزواج محرما في العهد القديم من ايام موسى في لاويين 18 ولويين 20 15 قرن قبل الميلاد وكان محرما في ايام الرسل لان قوانين الرسل حرمته وكان محرما في القرن الرابع ايام باسيليوس الكبير وايام آه، تيموثاوس الاسكندري وكان محرما في القرن الثالث عشر ايام كيرلس بن لقلق وكان محرما في القرن التاسع عشر في كتاب الأحوال الشخصية للقمص فيلوثاؤس إبراهيم اللي كان أستاذ أستاذنا حبيب جرجس مكتوب إن ممنوع الزواج بأخت الزوجة وكل أقاربها ومحارمها وممنوع الزواج بأخو الزوج مع كل أقاربه ومحارمه وكان موجودا أيضا في القرن العشرين فحتى لائحة سنة 38 اللي إح- اللي احنا ضد توسعها في أسباب الطلاق منعت أيضا الزواج بأخت الزوجة وبأخو الزوج على الرغم من كل ضعفات هذه اللائحة نكتفي بكده اتفضل يا سلام